السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اليوم قرأتم وسمعتم سورة الفخر والعزة سورة النساء سورة النساء آه، سورة بتفرحك سورة آه، بتحس انك آه، قدام فخامة عالية جدا حاجة تحس ان قلبك من الفخامة والهيبة والجلال والجمال يعني يرقص طربا وفرحا أن أنه منتمي لهذا الدين عشان كده آه، صورة من الفخامة اللي فيها والعلو علو الكلام وعلو التشريع تجد آه، الله سبحانه وتعالى يقول فيها ومن أصدق من الله حديثا تحس ان من جمال الصورة انت لازم في موطن هنا انك آه، انك لازم تشعر بص- ب- ب- بفخامة الكلام ده ومن أصدق من الله قيلا لازم آه، ما تلاقيش إلا إنك نفسك تقول الله سبحانه وتعالى وذلك في النهاية يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم خلاص كده بقى وأنزلنا إليكم نورا م- نورا مبينا وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بهذا النور فسيدخلهم في رحمة منه عشان كده تحس ان اللي بيعيش مع صورة النساء وانتوا كده في التراويح آه لابد انك تشعر انك دخلت في رحمة فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما ولذلك الصورة آه من كثرة البراهين اللي فيها ما عادش قدام الكفار أي طريق إلا طريق واحد بس إلا طريق جهنم إلا طريق جهنم أنت بعد الكلام ده كله والجمال ده كله والفخامة دي كلها والبراهين دي كلها مفيش خالص لا خلاص بقى أن- كده مالكش إلا طريق واحد هو طريق نسأل الله العفو والعافية طريق جهنم سورة النساء تخيلوا عشان تعرفوا قيمة هذه الصورة بالذات تخيلوا لو التشريعات التي جاءت في سورة النساء لم تأتي هذه الصورة في القرآن وإن القرآن 113 صورة حاولوا تتخيلوا كده العالم هيكون ماشي إزاي تخيلوا بقى موضوع الأسرة هنمشي إزاي مواريث إحنا مشكلتنا يا جماعة مشكلتنا عارفين الشم والتذوق كان قبل كورونا محدش شايفه ليه تعود لكن لما اتسحب منك بدأت تبقى مرعوب وخايف ان يتاخد صح كده الكل كان مرعوب يقول يا ربنا يستر ادعوا لي وتلاقي يقول لك ده فلان ما بيشم وكل شويه الكل قاعد مال يشمشم ويجي وكل واحد كان قاعد يحاول بقدر الامكان وشفنا صوره من صور يوم يفر المرء كميه الاسئله اللي جات لي وكمية حلفان الطلاق اللي جالي أيام كورونا حلف على مراته بالطلاق ما رايحة لمامتها مامتها بتحتضر وهو خايف عليها طب ينفع كان موال يعني ربنا عافينا وإياكم لكن شوفوا سبحان الله ال- النعمة دي ما كانش حد بيقدرها زي ما قدرناها وقتها وبعدين نسينا لما استعدنا تاني اللياقة النفسية وأعاد الله سبحانه وتعالى علينا العفو والعافية والصحة الناس نسيت إلا القليل الشاكرين نفس الكلام بقى شوف كده الشمس والقمر كل يوم في شمس كل يوم في قمر طب لو انت صحيت كده مرة واحدة ما عادش في شمس انت متخيل ايه اللي ممكن يحصل في البشرية يعني تخيل ان الكون ده لن يكون فيه شمس لمدة خمس سنوات الناس هتروح فين الحياة هتمشي ازاي انت متخيل انت بتقول مفيش حياة صح بتقول مفيش حياة وانا بقول لك والله وبالله وتالله لو سوره النساء ما كانتش موجوده مش هيبقى في حياه غابه فحاول عشان تعرف الفخامه اللي فيها حاول تتخيل المضامين اللي جواها مش موجوده وشوف بقى هتعيش ازاي وحياتك هتمشي ازاي ما سبحان الله عشان كده جمال هذه الصوره صوره آه في حته تانية خالص صورة بتساعدك على صحبة القرآن صورة بتساعدك على صحبة القرآن وبتعرف بها ربنا سبحان الله من أكثر الصور بعد البقرة تتعرف بها على الله وأسماء الله وصفاته وأفعاله هي صورة النساء يعني شوف سبحان الله يوصي يوصيكم الله في أولادكم الطبيعي أنت محتاج إن في حد يوصيك على والدتك لكن في حد يوصيك على ابنك مش محتاجة توصية إلا إذا كان الودود هو الذي سيوصي فسبحان الله عشان كده كلام النبي عن القرآن كلام العارف به المحب له المطلع على أسراره عشان كده كان من ليه حديث خاص عن القرآن هو اللي عاش مع القرآن وعاش بالقرآن لدرجة أصبح خلقه قرآنا لما اتكلم عن القرآن قال يقال لصاحب لصاحب القرآن في صحبة صاحب يا جماعة وعشان تدرك فضل الصحبة دي وثمرة العلاقة الممتدة مع القرآن شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما وانتوا واخدين بالكم من كلمة صاحبهما وبهاء كلمة تحاجا كانت في شواغل كتيرة لكن صاحب القرآن لم يعلن البعد ولم ينصرف ما تفلتش ولم ينفلت عن هذه الصورة ويلتفت عنها فكان في فرحة كبرى في اليوم الرهيب ده لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن لله أهلين من الناس مين أهلين مين دول يقول لك فلان ده ده من أهل الشيخ فلان ده دول ابن الشيخ فلان فتلاقي في تميز معين صح وفي قصدي في اهتمام معين من الشيخ ده ليه لان ابنه فبيهتم بيه مسؤول عن رعايته مسؤول عن اكله مسؤول عن لبسه مسؤول عن تعليمه مسؤول عن رعايته عن دينه بيرشده ليه لان اهله ولله المثل الاعلى اهل القران يقول النبي هم اهل الله وخاصته فهم اهل الله بل خاصه اهل الله دول الناس القريبين جدا دول الناس اللي في الحته ايه الخاصة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك مع الكرام البررة مع الكرام مع السفر الكرام البررة اللي يكون متمكن قوي كده فيا جماعة احنا عاوزين نستثمر الأوقات اللي احنا فيها دي أوقات الفرح وإن احنا يكون لنا اهتمامات وهموم لازم يبقى لنا هموم زي الهموم اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة اللي برضو من سورة النساء كان ليهم وصف مختلف تماما وليهم هموم تعالوا نشوف كده هموم بعض الصحابة أصحاب النبي يقول مسروق إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا يقول رسول الله ما ينفعش إن إحنا نفترق لأنك إحنا لو افترقت أنت يوم القيامة هتبقى في مكان تاني فأنزل الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آية تفرحك والله الآية دي تفرحك لأن هي فرحت اللي زي أنس قال ما فرحنا بالإسلام بعد الإسلام بشيء مثلما أن فرحنا أن في واحد من الأعراب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما سأله عن الساعة قال له ماذا أعددت قال له أنا ما أعددتش ليها إلا أني أحب الله ورسوله قال له أنت مع, مع من أحببت فالآية دي بتقول لك برضه أنت مع من أحببت وأطعت عشان كده ثوبان كان ليه هم شفتوا هموم الصحابة الصحابة رضي الله عنهم كان ثوبان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لأحب إلي من نفسي وأهلي وولدي انت احب الي من نفسي واهلي وولدي كلنا بنقول كده صح بس هم كانوا يا جماعه عارف يعني هم هم بيقولوا الكلمه دي وعندهم استعداد لدفع الفاتوره واللوازم ما انت ما تيجيش تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم احب الي من مالي ونيجي نقول لك طيب الآن المساجد لتصدع بكلام الله محتاجين نغير المايكات ونغير السماعات ونغير كذا عشان الراجل اللي اللي بيقرأ كلام الله وبيشرح سنة رسول الله وبيبلغ دين الله يبلغ بيه ويكون الدنيا كويسة وننشر السنة ويبقى ده مشروع صدقات قبل الايه الرحيل تلاقيه لا ينفق طب انت فين طيب فين بذلك تعالي كده نشوفها كده اللي هي مش محجبة ومش لابسة حجاب وتقول لك أحب إلي من إيه من نفسي هو لو أحب إليك من نفسك كنت قدمتيه على هواكي لكن أنت لا أنت بتحبي نفسك أكتر ما بتحبي آه كلام رسول الله وهدي رسول الله لو كنت بتحبي هدي النبي صلى الله عليه وسلم كنت هتقدميه فقال له يا رسول الله إنك لا أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى أتيك مش قادر مش قادر أقعد مش مش أنا مش مستحمل وإني لأكون في البيت فأذكرك شوفوا يا جماعة الهموم وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك بس عيني كده بس تكتحل برؤيتك وإذا ذكرت موتي وموتك أنا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك جماعة دي ناس بسبب صحبتها لرسول الله عندهم صحبة رهيبة لدرجة إيه مشغول بإيه زي ما أنس كان مشغول بيقول له يا رسول الله أين ألقاك يوم القيامة أنا لا الموضوع ده شاغلني أنا هل أجدك فين فقال له عند مواضع معينة صح قال له عند الصراط والميزان صح طب ليه الحاجات ديت الحاجات دي فيها مواقف رهيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول له إني لا أخطئ تلك المواطن الثلاثة لإني أريد أن أؤمنكم ما تخافوش شفتوا الأمان عشان كده دايما ضمن الإيه آمنون إنك يكون ليك طاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك فالنبي صلى الله عليه وسلم في درجة من الحب يا جماعة ما ينفعش كلام حد إلا لازم اللي يسكن الدرجة دي ويهدي الدرجة دي لازم يبقى وحي من السماء فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيقول إيه فنزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا انتوا واخدين بالكم ان الراجل ده يا جماعه اللي يرزق الايه دي بتفرحك وبتقول لك انك بسهوله جدا قريب هيكون مين اللي معاك هيكون معاك ابو بكر وعمر هيكون معاك النبيين هتكون قاعد جنب شعيب عليه السلام وبجوار هود عليه السلام وتتعرف على داود وسليمان عليهما السلام وتقعد مع مصعب بن عمير وتقعدي مع ام سلمه وآسية كل دول سبحان الله فآية بتفرحك آه آية بتفرحك تخليك فرحان من الآيات اللي, اللي بتقول لك هموم الناس الجميلة دي آه في هم واحد تاني زيد بن ثابت بيقول أنا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله قال لم يذكر الله أولي الضرر هي الآية عبارة عن إيه؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم الآية كانت إيه أول ما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ما كانش فيه غير أولي الضرر فثابت بيقول إيه فقال ابن أم مكتوم شوفوا الهم والهموم شوفوا الهموم وهو كان رجل بصير القلب أعمل إيه البصر قال وكيف وأنا أعمى لا أبصر يعني شوفوا الهم مش بقى عارف الجماعة يقول لك الحمد لله أنا مش هجاهد هي أنا عندي لا بيقول ربنا هو مش قادر يستحمل الآية نزلت وفي يعني الآية ديت مليانة معاني هعلق على على معنى منهم أو اتنين أرجو أرجو إن هم ينفعكم بقية رمضان. الآية أصلا ما جابتش سيرته صح؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين ما جابتش مين سيرة مين سيرة قص بن مكتوم طيب ليه هو تعامل مع الآية التعامل ده لأنهم كانوا بيتعامل بيتعاملوا مع القرآن إن القرآن ده كلام الله الواسع فهو رسائل لكل البشرية فيسع كل البشرية فهو رسالة ليا وليك والمهموم رسالة للبكر ورسالة للجد ورسالة للأرملة ورسالة للسيب ورسالة للحفيد ورسالة لل... لل... للأم ورسالة هو يسع الجميع لأن الذي تكلم به الواسع سبحانه وتعالى فهو تعامل مع الآية دي تعامل إيه؟ إن الآية ديت بتقول لي أنا والحاجة التانية إن هو بدأ يشوف إيه ده أنا هقصر ليه؟ أنا لازم أنافس مفيش شعبة من شعب الإيمان ولا درجة من درجات الإيمان ولا عمل صالح إلا وسأشارك فيه فهو قال كيف وأنا أعمى لا أبصر قال زيد فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه الوحي الوحي أتى رسول الله فاتكأ النبي على فخذه يعني عارفين كده لما يبقى في اتنين قاعدين في المسجد فرجل ده على رجل ده فالنبي صلى الله عليه وسلم اتكأ سند على فخذ مين على فخذ زيد رضي الله عنه قال زيد فوالذي نفسي بيده لقد ثقل علي فخذي حتى خشيت أن يردها كسر قال ثم سري عنه فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر فكتبتها يا الله على الجمال وال يعني ممكن نتكلم فيها للسنة الجاية الآية دي فيها معاني رهيبة شوفوا يا جماعة عشان تعرفوا ان القرآن ممكن ينزل للبعض زي المطر كده ينزل للبعض يطلع ايه يطلع نبت جميل يطلع مانجا الارض ديت فيها شجر مانجا فبتثمر مانجا ده شجر ورد فيثمر ورد في تاني مكان فيه شوك فشوفوا الآية دي ممكن تنزل كده قلبك يرفرف تحب ابن أم مكتوم وتحب الوحي أكتر وهقول لك ليه وفي واحد تاني يقول لك الله هو الوحي يعني اتغير عشان واحد ومش عارف ايه طب ما ده يمكن يبقى هو النبي كان بيزود شفتوا الفرق بس تعالى بقى احكي لكم بقى القصه ايه الله سبحانه وتعالى سبق في علمه ان الايه سيكون نهايتها وهيكون الامر النهائي هيكون هو زي ما انتوا سمعتوا كده اللي هو ايه لا يستوي القاعدون ماشي من المؤمنين غير أولي الضرر غير أولي الضرر دي في العلم السابق خلاص هي كان هتكون كده لكن ما نزلتش في الأول ليه ركز بقى رقم واحد عشان انت تعرف يا بصير همة الأعمى ابن مكتوم فترتفع درجة حبك لهؤلاء عارف كده عم أحيانا كده والدك يحاول يبرز دور أختك اللي بتسمع الكلام فيأخر حاجة كده وبعدين يظهرها بعد كده يقولك شفت أنا عارف إن هي هتعمل كده فأخر الله سبحانه وتعالى حتى ترى الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع الوحي وعشان ينبل في قلبك أمثال هؤلاء وتحبهم وتقول يا سبحان الله واخدين بالكم فالمعنى ده مهم جدا جدا انك تشوف الصحابه كانوا بيتعاملوا ازاي مع الوحي تنافسهم كان لدرجه ايه ومين كمان وده راجل ضرير من اصحاب الهم واحد آه الراجل ده اسمه ضمره هذا الرجل كان آه كبير في السن والصحابه هاجروا وسافروا للنبي صلى الله عليه وسلم هو تاخر في الهجره لما تاخر في الهجره بدا هو نار الكفر مش قادر يتحملها قاعد يشوف الكفار ويشوف الأوثان ويشوف الأصنام فحاسس بالغربة الرهيبة في قلبه فمش قادر يحتمل ويتحمل هذا الألم فبدأ إيه يقول أنا ههاجر خلاص وخاصة قاعد بقى يتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي وقد إيه إن الوحي قاعد يفوته وإن الآيات التي تنزل على رسول الله يتلوها صباحا في الفجر ويتلوها عشاء وهم يصلوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم وتكتحل أعينهم برؤية النبي في كل صلاة وهو محروم من الكلام ده فمش قادر يستحمل خلاص الكفر عضه بأن يابح فالراجل ده عمل إيه بقى؟ قال أنا هتحرك وههاجر قالوا له انت راجل كبير في السن وجسمك ما يستحملش قال احملوني انا طالع طالع فاخرجوه من ارض المشركين الى جهه الى المدينه الى النبي صلى الله عليه وسلم الراجل ده وصل التنعيم لما وصل على التنعيم اتاه الموت فضرب كفا بكف ضرب ايده بايد التانيه قال اللهم ان هذه بيعتي لنبيك شوفوا الهم عنده هم رهيب فمات في الطريق قبل ان يصل الى النبي بس الهموم دي احصاها الله الراجل ده ميت في الصحراء وراجل كبير في السن ومحدش من المسلمين هينقل الهم ده ولا في حد هيحكي للنبي على القصة ولكن أراد الخبير سبحانه وتعالى الأول والآخر أن يتلو كلاما يبقى إلى آخر الزمان لنعرف قصة هذا الرجل المهموم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره فقد وقع اجره على الله تخيلوا ان الايه دي الله سبحانه وتعالى لم يقل فساعطيه كذا لا لا لا, لا. يكفيك ان تعلم ان هذا الرجل اجره عندي انا هذا الرجل لن يوفيه احد الا انا يا الله لك ان تتخيل ايه اللي ممكن هيكون للراجل ده ايه الخير اللي ممكن ينزله الله سبحانه وتعالى على هؤلاء فيترك الله سبحانه وتعالى القلوب والعقول ترتحل وتتخيل ياه تستشعر كده دلوقتي عمال اقول ايه الاستاذه فدوى دي اخت ما شاء الله لا قوه الا بالله مهتمه باللقاء والتفاعل انا ساكرمها كرم لا يقع ابدا على خاطركم وهأكافئها مكافأة خاصة فاكيد كلكم لو بتحسنوا الظن بالمتكلم هتدنوكوا تقولوا ايه يا يا بختها يا طب يا ترى هيديها ايه يا ترى مش عارف ايه يا هتاخد اجازه ولا هتاخد عمره ولا هتاخد حج ولا هتاخد كذا ولا هتاخد كذا وانت قاعد قاعد تسرح في عبد يعني مستور مغمور بس لمجرد ربما قدر من حسن الظن عندك تجاهه فما بالك بالشكور سبحانه وتعالى فما بالك بمن له ما في السماوات وما في الأرض الغني الحميد عندما يقول لك ويقول لك فقد وقع أجره على الله فقد وقع أجره على الله أنا أتخيل الصحابة رضي الله عنهم وهم بيسمعوا الآية ديت وهي نزلت عليهم ويتخيلوا صاحبهم ده والراجل اللي كان هناك وهم سبحان الله بعضهم ممكن يقول لك غريب قوي يعني, يعني كنا فاكرينه واحد عادي طلع مش واحد عادي طلع هو عادي اه بس كان عنده عادة عنده هم عنده عادة دايما انه مهموم برسول الله صلى الله عليه وسلم مهموم ان يحاول بقدر الامكان يقرب ان ما يفوتش يوم الا ويحاول ياخد فرصة لعل يرتحل لعل يريح عينه إنها تكتحل برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش المشاهد ديت مع النبي صلى الله عليه وسلم الواحد لو عاش المعاني ديت وحاول كل مرة يمرر الكلام ده على قلبه ويعرف أسباب النزول لا هيكون ليه خصوصية عالية جدا جدا وهت في حاجات كتير قوي هتفهموها بدون يعني او انت وانت بتصلي ورا الامام هتحس ان قلبك آه في خصوصيه في التعامل مع الوحي وكمان هيحصل ارتباط عالي جدا بين السيره وبين آه الوحي يمكن آه في قوله ايضا ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا ابن عباس بيقول إن كان في ناس من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول كان في ناس من المسلمين خلاص كانوا مع الكفار فاللي يشوف الكفار من بعيد يشوف عددهم كبير يكثرون سواد المشركين على النبي يأتي السهم في سهم تجاه الم... من عند المسلمين يأتي فيرمى به فيصيب أحد المسلمين فيقتله فأنزل الله هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إيه اللي مقعدك وسط الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم حذر إنك تكون وسطيهم قالوا فيما كنتم تقول لي معاكم قالوا لكنا مستضعفين في الأرض مش عارفين نهاجر من مكة قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الله أكبر ولذلك من الآيات الجميلة في سورة النساء آه الصحابة رضي الله عنهم لما خرجوا للقتال خرج ناس من غصب عنهم مع المشركين كان في ناس مسلمين أخفوا إسلامهم في مكة فكفار مكة ضغطوا عليهم وطلعوهم معاهم فالمسلمين دلوقتي بيقولوا دول إخواننا يا جماعة وطلعوا مضطرين هنقاتلهم ولا لأ ما ينفعش نقاتلهم ده دول مسلمين بس طلعوا إيه من غصب عنهم والتانيين يقولوا لأ نقاتلهم فربنا عاتبهم قال لهم إيه فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا في حاجات كده بتخلص عشان كده الوحي يا جماعة ما تسمعش إلا للوحي خلي الوحي اللي علمك خلي الوحي اللي ربيك خلي المعلم دوره ان يعني ينور ليزر على الوحي ما ما يجيبلكش كلام تاني مختلف فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير عموما أسباب النزول عما تقرأوها هتلاقوا في متعة فيها تحس كده انك مرتاح يعني الجزء والصورة بتتكشف وتتفتح قدامك أكثر وأكثر فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرحنا وإياكم بهذا الكتاب وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم